وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الشباب وقد آثرت أن أتم في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقة الماضية حول الشباب والفتيات الذين تأخروا وفاتهم قطار الزواج وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن العنوسة وبعض أسبابها وبعض الآثار والأضرار المترتبة على هذا الأمر فكان لزاما علينا أن نتعرض في هذه الحلقة للعلاج وعن كيفية المخ وعن كيفية البحث عن المخرج العملي من هذه الظاهرة التي فشت وانتشرت لا سيما في وطننا العربي. وبداية أقول أن هذه الظاهرة وتلك المشكلة لم تأتي بين عشية وضحاها ولا وجدت في بيوتاتنا صدفة ولا وجدت في بيوتاتنا صدفة بل نحن الذين أوجدناها ونفخنا كير نارها بتقاليدنا وعاداتنا وتحكماتنا المخالفة للدين. ولئن كانت المشكلة قد تطورت وتعقدت بتعدد أسبابها القديمة والحديثة إلا أن الحلول ما زالت بأيدينا لكن إذا صدقنا مع أنفسنا في الخروج من هذا البلاء ولكي أكون واقعيا أكثر لست أعني على الإطلاق أن هذا الأمر علاجه هين لكنه يحتاج إلى تضافر الجهود وتشابك الأيدي وتعاون الجميع من آباء وأمهات ودعاة وقضاة ومدرسين وأئمة ووسائل إعلام بل والمسؤولين أيضا خرجت بكاميرا مع الشباب إلى الشارع كي أتعرف على نبض الشارع المصري حول هذه القضية الذي نفتحها في هذه الحلقة فمن الشباب من قبل أن يصور معنا في هذا التقرير ومنهم من قال لي نحن نريد أمرا واحدا فقط دعوني أتزوج هذه صيحة الشباب إلى أولياء الأمور تعالوا كده نشوف رأي الشباب حول هذه القضية ثم نعود إليكم فابقوا معنا تكرما
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب
خاطب يا أحمد لا لسه حاليا لسه يا ترى ليه
يعني حضرتك انت عارف آه، الخطوبة بتحتاج طبعا الى شقة بعد كده و- طبعا انا ما اقدرش ان انا اخطب على اساس ان انا قاعد آه، جنب واحدة ثلاث اربع سنين انا ما ارضاش على نفسي فمستني لما الحال يتيسر ان شاء الله وربنا يسهل باعتبارك واحد من الشباب أنت شايف إيه هي أصلا أسباب تأخر الشباب على الزواج
بسم الله الرحمن الرحيم متهيألي اول حاجة آه، عدم وجود بيت المال المسلمين دي اول حاجة تاني حاجة المظاهر كل واحد بيتمسك ب- ب- بقايمة كذا وعفش كذا وكل الحاجات دي بتدوب فاحنا لو اتمسكنا بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبكتاب الله كله هيتجوز تاني حاجة آه، الفتن اللي حوالينا اللي بتيجي في التلفزيون والفضائيات فتشتيت التفكير للشباب هو ما بقاش عارف هو عايز ايه عايز يتجوز ولا مش عايز يتجوز عايز يخطب ولا مش عايز يخطب خاطب انت عارف ظروف الشباب دلوقتي آه، في سن دلوقتي احنا سن الشباب دوت ما ينفعش ان هم يخطبوا دلوقتي مفيش فرص عمل ولا في فرص آه، فاهم الشباب اصلا ان هي تت- تتكلم على واحده ولا كل الكلام دوت اصلا بس أحمد أنت لو متقدم لأختك عريس والعريس ده نفترض إنه مش جاهز يعني جاهز يعمل حاجة معينة مثلا يعني هيخطب دلوقتي وبعد سنتين مثلا هيتزوج او بعد سنه هيتزوج ولما هتتجوز مثلا ممكن يخش باوضه نوم واحده والباقي لما هم ان شاء الله مع بعض كده يكونوا بعضهم هم الاثنين مع بعض توافق ولا انت شايف انه لازم تخش على سنجة 10 او انت انت, انت لو هتتكلم فاهم انت بتشتري الراجل قبل ما بتشتري اي حاجه فاهم الراجل يعيشها فاهم ف- في عيشه محترمه عيشه فاهم تحت فاهم ضغوط معينه او كل الكلام ده كله لكن انت تيجي لو تتكلم على الفلوس ما ممكن الفلوس سهله قوي فاهم بس الانسان ده ما يكونش راجل او الانسان ده ما يكونش كويس أح- احمد انت شايف ان عقليه البنات دلوقتي ممكن تستوعب ده تستوعب ان يجي لها واحد مش جاهز او جاهز يعمل حاجه معينه والباقي يكملوها مع بعض البنات فعلا عقليتها تستوعب ده دلوقتي ولا لا
في زمن يعني ربنا يستر فيه انت فاهم مفيش طبعا زمن الامهات اللي احنا كنا عايشين فيه فاهم اللي امهاتنا مربيانا عليه انت فاهم صعب اللي انت تلاقيه دلوقتي ربنا يستر فاهم يعني في كل فاهم على كل البنات اللي موجودين دلوقتي في السن دوت والسن والسن اللي جاي جديد كمان انت برايك بقى شايف ايه الحل عشان نقلل من هذه الظاهره ظاهره العنوسه وظاهره تاخر الشباب على الزواج ايه الحل
توفير فرص عمل اول حاجه للشبان تاني حاجة لازم يكون عقلياتنا كلها متفتحة فاهم بالنسبة للأهالي بالنسبة للشاب لو راح يتقدم لل- للشاب فاهم عادي جدا اللي هو لسه بيدرس أو كل الكلام ده كله بحيث إنه يبقى فيه أمل ويبقى فيه فاهم صبر للموضوع لكن غير كده مش ما أعتقدش إن يبقى فيه صبر طب لو قلت لاحمد نصيحه توجهها لاولياء الامور تقول لهم ايه باعتبارك شاب من الشباب يعني حسوا بينا
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
مشاهدينا الكرام ها نحن قد عدنا إليكم بعد هذا التقرير الذي نزلت به إلى الشارع المصري كي أعرف آراء الشباب حول هذه القضية لكن أنا ما زلت مصمما أن أعرض رأي الشباب اللي ما صوروش معانا بيقولوا دعوني أتزوج آه وبرضه بقول ان احنا معانا سؤال عبر شريط الرسائل القصيره كان مستمر قبل الحلقه ومستمر الان عبر شريط الرسائل القصيره السؤال بيقول كيف ترى علاج ظاهره العنوسه في الوطن العربي كيف ترى علاج ظاهرة العنوسة في الوطن العربي أتمنى من المشاهدين في شتى الأنحاء أن يشاركوننا في الإجابة عبر على هذا السؤال وإن شاء الله سنعرض إجاباتكم خلال هذه الحلقة كمان أتلقى جميع اتصالات المشاهدين كي يشاركوننا في صلب هذا الموضوع في صلب هذا الموضوع بداية أرحب بضيوف الحلقة الماضية الذين هم معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ رضا عبد العزيز أبو الفتوح حياك الله شيخنا، الله يبارك جزاك الله خير الله يبارك فيك الله معلش يبارك فيك.
أثقلنا عليك على الحلقة الثانية على الله يسترك التوالي جزاكم الله ربنا يجعل خيرا هذه خطوة في ميزان حسناتك وبارك الله في كل من جعل آه، او قام على هذا اللقاء ربنا آمين.
يكرمك ويرفع الله قدرك.
يبارك فيك جزاك الله آه، ايضا ارحب باسمي وباسمكم بسعاده الاستاذ الدكتور احمد ضبيع استشاري الطب النفسي بجامعه المنصوره. السلام عليكم اهلا وسهلا وحضرتك ايه منورنا والله. الله يخليك الله يكرمك الله. آه شيخنا عشان ندخل في الموضوع مباشره عايز اقول آه هناك اثار مترتبه على تاخر الشباب آه والفتيات في سن الزواج والاثار دي بتكون آه بناء على يعني آه تعسير اولياء الامور لهذا الزواج وبناء ايضا على الظروف الاقتصاديه. حضرتك شايف ايه الاثار المترتبه على هذا الامر؟ الاثار السلبيه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته اللهم آمين آمين أه قبل ما أتكلم في الآثار أه جاءتني صرخة من شاب آه، أحببت أن أبدأ بهذه الصرخة اتصل بي هي كذا اتصال من كذا أخ أو كذا شاب بيقول لي يا شيخ أنتوا بتتكلموا في مشكلة العنوسة هو شاف الحلقة الأولى بيقول لي أنتوا اتكلمتوا في مشكلة العنوسة وعايزين تحلوا مشكلة العنوسة طب ما في برامج كتير جدا وقناة يعني والقناة كان فيها أكتر من برنامج وكلام بيتقال جدا وعلمائنا ومشايخنا اتكلموا في الكلام ده كتير جدا جدا ووضعوا الحلول والكلام يعني خلاص يعني ما ما يكاد أن يكون الكلام محفوظ بس مش هتعملوا حاجه ما انتش هتعملوا حاجه ما فيش يعني ما فيش استجابه ما فيش استجابه من الناس فلعل هذه صرخه من الشباب لاولياء الامور اذ ان المتسبب يعني الاول في هذه القضيه وفي هذه العنوسه واوجه هذا ال ال ال الكلام وهذه الصرخه الى ولي الامر هم اولياء الامور اباء وامهات قضيه العنوسه تسببت في حدوث اعظم جريمه الان آه، على وجه الارض وخاصه في الدول العربيه الاسلاميه الا وهي قضيه الزواج العرفي. زنا مقنع. الان الشاب تخيل يا شيخ رضا ان احنا عندنا اكثر من 400 الف حاله زواج عرفي سنويا في مصر نعم نعم يعني هذا الامر ادى الى الى الى الى حدوث يعني مشاكل عظيمه تبعا للزواج العرفي من قضايا في المحاكم وغيرها وغيرها و- ووجود ابناء بدون نسب ووجود بنات بدون نسب آه، وساعد على هذا الامر التبرج والاختلاط و... اذ ان الشاب يعني سهل عنده ان هو ي- يعمل اي حاجه الان سهل جدا ليس هناك حجاب بين الرجل والمراه ليس هناك فاصل بين الرجل والمرأة في أي مكان يجد الرجل المرأة وفي أي مكان تجد المرأة الرجل فانتشر أمر أمر الزواج العرفي وأصبح أعظم سلبية من سلبيات العنوسة تمام.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ال- حضرتك دلوقتي في ال- في اللقاء اللي شفناه مع الشباب الشاب الأول عمره كام؟ يعني تديله عمره كام كده يا شيخ قبل عمر؟
25 27 سنه لا اكتر يعني من 27 ل 30 تمام.
وبيقول لك انا لسه مستني اربع سنين ولا خمس سنين على ما الامر ييسر يعني هيبقى عنده 34 سنه او 33 سنه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تبص للحديث المشهور اللي بيقول فيه يا معشر آه، الشباب من استطاع نعم النداء لمن؟ للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء يا معشر الشباب النداء للشباب آه، علمائنا بيقولوا ان سن الشباب بيبدا من 18 سنه الشاب الثاني عنده حوالي 24 سنه او 25 سنه نعم
فين الشاب ده؟ الشاب ده المفروض يكون الان متزوج مع أولاد.
وعنده اولاد يعني يعني يعني يعني شيء يعني يعني يكاد يطير له ال- ال- العقل نعم.
الشباب يعني ال 16 سنه و17 سنه لماذا لم يتزوج الشاب عن 18 سنه او 20 سنه على اي وضع وباي طريقه انت ولي الامر انت يعني سبحان الله انت وانت عندك 20 سنه كنت تملك ايه واتجوزت كانش يملك شيء نعم.
وتزوج وطبعا كل ولي امر قاعد دلوقتي عارف هو تزوج ازاي اذا يعني يعني هذه القضيه تسببت في انتشار الزواج العرفي ثانيا من ضمن اضرار ال- ال- ال- العنوسه حدوث الحقد والبغضاء والكراهيه الذي نتج عن حسد الاخت لاختها او زميله لزميلتها نعم.
او الصديقه لصديقتها يعني ممكن تكون ال- ال- الاخت اجمل او الاخت اللي ما اتخطبتش اجمل من الاخت التي خطبت تمام؟
تمام.
ولكن الاخت التي خطبت عندها وعندها وعندها وابوها ولي امرها وفي عندهم كذا وعندهم كذا وممكن تكون الاخت التي لم تخطب على قدر من الدين اعظم من الاخت الاخرى. تمام؟ آه الاخرى خطبت نعم والاثنين اصدقاء والاثنين يعني اخوات فيحدث الحسد الذي هو معناه تمني زوال النعمه عن الغير يعني حتى ممكن الاخت دي اللي هي لم تتزوج لما تسمع ان الاخت في مشاكل بينها وبين اللي جه يتزوجها ممكن من الداخل تفرح ليه علشان تبقى معاها آه خلاص هي فشلت في الزواج يبقى هي معايا على مركب واحد يبقى خلاص انتهت فقد تفرح بهذه ال- بهذا الامر وينشا من هنا العداوه والبغضاء والكراهيه وحب ال- ال- ال- ال- الشماته و- و- وهذه ال- ال- الاخلاقيات الغير طيبه هذه بعض او يعني اعظم اثرين من اثار العنوس الزواج العرفي والحسد والتباغض اذ ان الزواج العرفي يهم او يخص الدين قضيه الزواج العرفي تخص الدين والاخلال بالدين وشيخنا كثير, قضية- كثير من الأخوات آه، آه، اللواتي فاتهن قطار الزواج آه، بي- يعني معظم الناس اللي حواليهم والبيئة المحيطة بيهم يقولوا دايما إن هي يعني معاملتها فيها قسوة قسوة على أولاد أختها قسوة على أختها قسوة على البيئة المحيطة معاها لأن خلاص هي من نعم، جوه بما تعيشوا فيه بسبب ما تعيشوا فيه وهذه هذا امر حاجة غصب نفسي.
عنها.
دكتورنا هيتكلم نعم، فيها طبعا طبعا.
إذا ده شيء نفسي ما- غصب عنها يعني ماذا تفعل وهي شايفه هي عندها 30 سنه وشايفه البنت اللي عندها 17 سنه 19 سنه نعم.
ممكن تكون بنت اختها يعني يعني ممكن تكون هي خالتها الخاله لم تتزوج والبنت تزوجت يعني هذا امر يحدث في المجتمع كثيرا صحيح.
يعني غصب عنها يعني ولعل هناك ايضا يا فضيله الشيخ رضا وننتقل للدكتور احمد ضبيع لعل هناك اثار ايضا نفسيه يعني حتى بعيد عن الاثار اللي احنا بنتكلم فيها كان اثار اجتماعيه وغيرها هناك اثار نفسيه آه، تصاب بها البنت التي فاتها قطار الزواج والشباب ايضا بصفه عامه نقول ايه
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة الأول ربنا يكرمك ال- أت- يعني ببساطة شديدة حتى غير متخصص في الطب النفسي من الممكن أنه يتوقع الأثر النفسي الواقع على الشاب أو الفتاة اللي ما اتجوزتش تمام آه، ببساطة خالص ال- الفتاة تشعر بأنها حتى تسأل يعني حتى تتساءل تتساءل مع ربنا هو أنا ليه ما اتجوزتش؟ هو أنا أقل؟
يسعى عمليه اعتراض اه نعم ال- بيسموه الفصال حتى الورجين او الف- الفصال كده في اي ازمه يقول ليه؟ هو انا اقل؟
تمام وبعدين يقعد يتثبت عندها الاحساس بانها ادنى او اقل.
نعم يعني ربما هذا أنا- الامر يا دكتور احمد يشعرها بعدم الثقه في نفسها بالظبط الدونيه او الاحساس باني اقل او الاحساس باني مفتقده شيء موجود عند المتزوجات او عند اللي اخذوا فرصه هذا احساس بينهش النفس من الداخل اني اني ادنى اني اقل من الناس دول.
حرق الدم بقى حرق الدم دي واحده من من اسباب حرق الدم كمان هتقعد تتوقع المستقبل مع كل مره تتناقص الفرص النهارده بتقدم فلان بعد كده هيبقى اقل بعد كده هيبقى اكبر بعد كده هيبقى متزوج وهكذا توقع المستقبل ده مع تدني الفرص وتوقع المستقبل مع الوحده الاب والام هيموتوا واخواتي كل واحده هتلاقي في حاله وانا هبقى وحيده هعمل ايه مع هذه الوحده بينما الاخرين ينعمون بدفء ال- بدفء بدفء الاسر بدفء انساني نعم.
وبعدين انا هعمل ايه في النداء البيولوجي لجسدي الى ل- ل- ل- الكام سنه الجايين حاجه الى الاخر نعم ه- الحاجه الى الاخر هعمل ايه مع الغضب هعمل ايه مع التذكره اليوميه من كل اللي بيشوفني ويطبطب عليا ويديني شويه شفقه اني لسه ما اتجوزتش وهذه النظره يا دكتور بتبقى فعلا في موجوده نعم موجوده وحارقه اه حتى لو اتدارت يمكن تتدارب شويه حاجات لكن في من ده هم كتير بيفكروا انهم اصلا بيخففوا عليها بل هو بالعكس اه اه بالظبط آه، نعم.
كده بالظبط كده في كم من الغضب في كم من الحزن وفي كم من القلق على المستقبل في كم من المنغصات اليوميه في الاحساس بالوحده في توقع المستقبل اوحش في ساعات حتى يدوروا هو انا اذنبت في ايه عشان ده يحصل يعني ساعات ده يفجر جواهم الاحساس بالذنب عموما هو في مجموعه من الش- المشاعر معظمها سلبي بينشا نتيجه آه عدم وجود فرصه زواج نعم مجموعة المشاعر دي هي المغذي الرئيسي للكرب أو لحرق الدم أو للستريس اللي احنا كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. إن هو يولد شيء عامل زي الآلة النارية اللي قاعدة تاكل فيك، تاكل في أعصابك بجد.
نعم.
تاكل في الخلايا فعلا مش مش مش تشبيه، لا ده هو الخلايا بتحترق. كويس؟ يوميا ده بيحصل على المستوى ال- الذهني او على مستوى الدماغ على مستوى المخ يعني وعلى المستوى الجسدي وينتج بقى عنه اثار كتيره خالص بقى اللي احنا شفناها بقى الحسد الحقد الاكتئاب شهر هيقع جلد هي وهكذا وهكذا وهكذا فدي فكره بسيطه بس عن شعور واحده نعم.
ما حصلش ولعل انا قلت لحضرتك قبل الفاصل آه، وحتى قبل ان ندخل الحلقه ان الدكتوره امل وهي استشار- استشاريه في الطب النفسي اتصلت بي تقريبا امس بالليل آه، بتقول لي ان هي كانت نفسها تشارك معنا في حلقه طبعا لكن يعني آه، لم تتح لها فرصه عبر الهاتف فبتقول انها بتمر عليها حالات كتير آه، من الشباب سواء كانوا الشباب العزاب الذين تاخروا في سن الزواج او الفتيات العوانس فهي بتقول ان احيانا ك- في كثير من الاحيان تصاب البنت زي ما حضرتك قلت كده بسقوط شعرها آه، تصاب احيانا بامراض كالسكر والضغط آه، من القلق والهم ويعني كميه الغضب آه، ال- يعني المحطوطه في في صدرها. طيب آه، ايه رايكم كده نتابع آه، نشوف التقرير ده مع عملناه مع اولياء الامور ونرجع لهتم هذه الحلقه. فاصل ثم نعود لمتابعه هذا التقرير فابقوا معنا تكرما.
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب
السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك لو تقدم لبنتك عريس لكنه نفترض جدلا انه مش قادر انه يجهز ثلاث اوض وس- ومطبخ وحمام وك- اللي هي الجهاز الكامل اللي بيطلب من اي عريس جاهز وليكن انه يعمل اوضه واحده بس حضرتك توافق ولا ما توافقش أنا كأب طبعا أوافق وأتمنى إن كل بنت آه، يعني تبص قبل الثلاث اوض والكلام ده كله تبص الأول العريس دوت هو إن شاء الله عريس صالح وصالح لو بدأ معاها في أوضة بالبركة والوقت إن شاء الله هيقدر يجيب الثانية والثالثة طالما في رضا بالاثنين تركز الأول على عريس الأول وحالته الدينية وشخصيته أهم من من الأو- من أوضتين ثلاثة أربعة مش دي القضية أنا كأب أتمنى طبعا إن ألاقي بنتي ترضى وكل بنت ترضى لكن عشان- لو بنت حضرتك افترضنا ان هي مش موافقه هل انت تسعى لو انت شفت ان الاخ ده فعلا اخ صالح ويصلح لبنتك كزوج وسيتقي الله عز وجل فيها هل تحاول انت تقنع بنتك ولا لا طبعا طبعا احاول اقنعها لان احنا كلنا بدانا كده احاول اقنعها طبعا وربنا ي- يهدي كل البنات انها تفهم انها تبدا مع الشباب سنه سنه وهو كله بيبدا صغير وبيكبر
آه، حضرتك كولي امر شايف ايه اسباب تاخر الزواج
والله الاسباب الاقتصاديه هي من ضمن الاسباب المهمه جدا بالاضافه الى انتشار الاباحيه الموجوده في القنوات الفضائيه المختلفه يعني حضرتك شايف ان الاعلام برضه هو المتهم الاول في الموضوع الاعلام له تاثير كبير جدا في الموضوع برضه مفيش شك يعني والبرامج حتى اللي بتثار في هذا الموضوع غير كافيه وغير آه، مجديه مجرد آه، تحصيل حصري فطبعا الشباب لو الكافح يعني الكفاح مشترك الولد والبنت ممكن جدا يوفروا آه، حياه ابتدائيا يعني ابتداء يعني حياه معقوله شويه الى حد ما يعني حضرتك شايف ايه الحل عشان نقلل من هذه الظاهره؟ انت حضرتك يمكن تسمع عن الاحصائيه اللي بتقول ان احنا عندنا 9 مليون عانس في مصر منهم آه، آه، 4 مليون من البنات و5 مليون من الشباب حضرتك شايف ايه الحل عشان نقلل من هذه الظاهره؟
يعني احنا عندنا لو لو الرجل له امكانيه الزواج باكتر من واحده وفي ظروف خاصه الشرع بيسمح فده انا شايفه حل من ضمن الحلول وان كان التعدد التعدد وان كان ده في ظروف معينه يا- الشرع أس- اباحها في ظروف معينه دي من ناحيه من ناحيه ثانيه لو بدينا بدايه بسيطه وربنا بيسهل الامور بعد كده حضرتك بقى كولي امر شايف هل لو تقدم لبنتك عريس آه، جاهز انه يجهز اوضه واحده بس مش ثلاث اوض وكذا لان هو دي مقدرته هل حضرتك توافق والله هو المقياس الاول عندنا الاخلاق الخلق ده رقم واحد الباقي الامور بتيجي بعدين طبعا الماده مهمه مفيش شك يعني لكن مش اهم حاجه في الدنيا الاخلاق اهم حاجه في الدنيا حضرتك توافق وافق مفيش شك ده هو انسان وراجل وملتزم واتوسم فيه ال ال- التحمل المسؤوليه يعني.
لكن نفترض جدلا ان البنت كانت مرتضياه وكل حاجه لكن عايزه تخش زيها زي اي بنت بتدخل ج- بجهاز آه، كامل ومحترم زي ما هي- زي ما الناس بتشوف يعني هل حضرتك ممكن تقنعها بوجهه نظرك ولا تشجعها على اللي هي بتقوله اقنعها بوجهه نظري ان هو الانسان الرجل الرجل المسلم الملتزم ده نضع في الاعتبار الاول والماديات تيجي في الاعتبار الثاني او الثالث او
أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
السلام عليكم هو الشباب في الاستوديو من اول محمد البطريق مخرج هذه الحلقه والشباب اللي معايا في التصوير بيقولوا هو في كده معقوله في كده او احنا خاطبين وعايزين بقى نشوف الموضوع رايك يا شيخ رضا والله لو الموضوع كده احنا نقوم نروح دلوقتي يا دكتور مفيش مشكله اصلا طب فين دول نروح نتجوز يعني سبحان الله لو الموضوع بالشكل ده خلاص يعني ما ما انتهى نعم لو كل طب طب طبعا احنا عايزين- تح- تحياتنا وتقديرنا لكل ما صورنا معاهم عشان ما نعم يفكروش ان نعم احنا آه، والله نعم.
ما شاء الله ما شاء الله كلام جميل جدا يعني كلام رائع يعني ال ال ال يعني لفت نظري ال- ال- الحاج اللي قال في الاول وبعدين هو يعني هو لما يتزوج بنتي وبعد كده ربنا يستر له ويتجوز الثانيه والثالثه ايه ده ما شاء الله كلام جميل وبعد كده ال- الحاج الثاني اللي قال الكفاح بين الولد والبنت ويكونوا مستقبلهم ده شيء رائع انت فهمت غلط في موضوع التعدد يا شيخ رضا ما اسمح لي فهمت انا اللي طب ماشي طيب، ماشي جزاك الله نعرف خير.
مساله الدكتور احمد آه، ايه رايك في التقرير ده؟
هو هو انا عندي تعليق كوميدي يعني نعم.
يظهر ان الرجاله بتوافق نعم بس بس الستات في البيت ما هو بيوافقوا.
يوافق بره بس ما يستجرش يقول جوه لا يعني في البيت يظهر بقى التشدد بيجي من الستات الثلاث اوض والخمس اوض والحاجات دي يظهر بتيجي نعم.
من الست- انما الرجاله اللي مصورين شكلهم موافق خالص نعم.
انا بس عندي تعليق لكن هو على- برضه تحياتنا للمره الثانيه وتقديرنا لكل ما آه صورنا الله معاهم.
يكرمهم بس في عندي بس على اللي هو كان لابس تيشيرت اخضر اللي هو الشاب الت- التاني اللي كان كان في طلعة بيتكلم تخرج عن الشباب. آه.
اللي قال حسوا بينا امم صحيح وجه حاجه للاهل قول حسوا بينا وقول احنا محتاجين ان عقل متفتح عقل متفتح ما احناش جامدين على الحلول القديمه ولا التقاليد القديمه ولا اني ابقى شبه فلان انما يبقى عقل متفتح صحيح انا شايف انه يعني يعني نفسي اكلمه بصراحه يعني نفسي يكلمني او اكلمه خلاص ان شاء الله طيب آه، احنا عايزين آه، فضيله الشيخ رضا بقول يعني انا جاي لي سؤال على المنتدى بتقول فيه ما رايكم ما رايكم ان يساهم الدعاء وزوجاتهم في حل هذه المشكله فزوجات المشايخ على علم بالاخوات التي تاخرن في الزواج والمشايخ على الجانب الاخر على علم بالاخوه غير المتزوجين والراغبين في التعدد هم شايفين ان آه، المشايخ وزوجاتهم عليهم دور كبير جدا في هذا الموضوع يعني انا فاجئك يا شيخ عمر بشيء حصل بالامس نعم آه، بعد الحلقة الماضية آه، اتصل بيا شاب بيحكي ظروفه ووضعه يشتكي تاني يوم اتصلت بيا أخت تحكي ظروفها ومشاكلها وتم التوفيق بين الاثنين وتمت الخطبة بالأمس نعم شفت ال... ال- فهو فعلا الدعاء في المقام الأول آه، المدرسين يدعوا لنا الأئمة.
بقى يا شيخ رضا يبقى نعم يدعوا لنا نتاج حلقه مع الشباب يعني يعني ما شاء الله والله العظيم هم وهم الآن بيشاهدونا على ال- نعم.
آه، على الشاشة ونبارك له نعم نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهما في خير آمين فالقضية قضية استجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم وهذه استجابة لابد أن تكون استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم العلاج نعم العلاج يا شيخ عمر الاول انت موافق يعني- على موضوع تحمل زوجات المشايخ هذا الموضوع ايضا نعم لا شايف لا ان إيه هو نعم.
المشكله ده ده وان ده شيء حاصل ده مطلب شرعي ده اهم نعم.
من يعني مطلب شرعي شرعي يسير مع الدعوه نعم.
آه، بالمحاذاه طب يا ريت ما تقفلش تليفونك بعد الحلقه آه، بعد الحلقه آه.
لا هو مفتوح دايما ان شاء الله طيب، نش- وربنا ييسر الله بإذن يكرمك.
الله.
نشوف إن شاء الله.
العلاج.
طيب العلاج لابد ان يكون العلاج او يسير العلاج يسير العلاج على محورين اساسيين عظيمين محور لا غنى لاحدهما عن الاخر المحور الاول او الجانب الاول اعاده البناء الديني العقدي للامه يعاد بناء ال- ال- الأمة دينيا وعقديا وعقائديا المحور الآخر أو الثاني إعادة البناء الأخلاقي للأمة هذه واحدة وتلك الأخرى إعادة البناء الديني العقدي في الرجوع إلى الله عز وجل إعادة البناء الأخلاقي في تحسين أخلاق المسلمين الطرفين دول او المحورين دول مهمين جدا ويتم العلاج من خلالهم واحنا عايزين بقى مش زي الاخ اللي بيقول لي مهما تتكلموا مش هيحصل حاجه ومش هيحصل استجابه عايزين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اولا اي اخت تجلس امامي الان في تركب آه، قطار العنوسه او اي اخ لم يتزوج يسم- يستمع الى هذا الكلام جيدا من خلال البناء العقدي الديني للامه هنبدا اهو واحد خلي بالك اولا التوبه والاستغفار على اعتبار ان ال- ال- ال- العنوسه بلاء فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة الأسر كلها أسر جميعا تعلن توبة إلى الله عز وجل اليوم وتستغفر قال تعالى في حق قوم نبي الله يونس عليه السلام إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا لما تابوا لما رجعوا إلى الله عز وجل كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نعم.
ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم لما آمنوا وتابوا كشفنا عنهم عذاب الخزي إذ أن التوبة والإيمان بالله عز وجل سبب لكشف عذاب الخزي في الدنيا من الله عز وجل وسبب للتمتع إلى أجل مسمى ومتعناهم إلى حين كذلك يعني انت فضيله الشيخ رضا معلش في النقطه دي عايز تقول ان العوده الى الدين هو الحل الاول في علاج هذه القضيه نعم وجميع الطرف القضايا.
الاول الطرف الاول المحور الاول نعم.
و و و يعني تحت الطرف الاول ده والمحور الاول ده عده امور نعم.
الامر الاول التوبه والاستغفار طب ايه رايك مهم ناخد جدا ناخد اول اتصال ده ونرجع تاني اتفضل، نتم اتفضل.
معنا اتصال من اخونا الاستاذ مصطفى من العاشر من رمضان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ مصطفى اتفضل آه، ازيك يا أستاذ عمرو؟
بخير حال والله الحمد لله آه، بعد إذن حضرتك أنا في بس تعليقين.
الاول يا استاذ مصطفى انت ايه رايك في طرح هذه القضيه على مدار حلقتين يعني آه، هل انت طبعاً، شايف ان هي آه، قضيه فعلا جميلة جداً يا مكرره أستاذ ولا عمرو، تحتاج والله الى اعاده ربنا يكرمكم إن حضرتك بتتكلموا طبعا في موضوع زي ده يعني.
نعم طيب اتفضل طرحك آه، اولا حضرتك يعني انتوا بتجيبوا العائق الكبير مثلا يعني على ال- الوالدين ان هم ايه مثلا بيصعبوا الموضوع طب ما ممكن هم مثلا لو يفصلوا الموضوع انا مثلا شاب باخد مرتب ب 650 جنيه مثلا في الشهر بدفع ايجار مثلا شقه 350 جنيه طب 300 جنيه مثلا هعيش بيهم ازاي ده اول تعليق عندي يعني في الموضوع تاني تعليق حضرتك يعني آه، زي ما بيبقى في جمعيات آه، مثلا جمعيات خيريه ممكن تعمل فيه مثلا جمعيات لتزويج شباب المسلمين زي ما هو وده- منتشر يا استاذ مصطفى في دول الخليج على وجه التحديد اه بس في مصر حضرتك مش موجود يا أستاذ انا عمرو.
بقول لك زي ما هو منتشر يعني إن احنا نعم اه تمام ده اللي انا قصدي حضرتك عليه تمام آه فيعني بس- يعني سبب ارتفاع العنوسه كمان وعدم تزويج شباب المسلمين اللي هو يعني ان الشاب بيفكر بكره هيعيش ازاي مش دلوقتي طب المش يعني دلوقتي المشكله ممكن تتحل ماشي وال والوالدين يعني أص يعني ييسروا الموضوع الموضوع يتسهل لكن بعد كده هيعيش ازاي يا هو أستاذ بيفكر مصطفى.
بيبص لبكره يا استاذ مصطفى ايوه انا هعرض عليك السؤال ده عشان تشاركنا في آه، يعني طرح آه، آه، يعني سبل العلاج لهذه القضيه انت من ربنا واقع خبرتك آه، كيف ترى آه، علاج هذه الظاهره في وطننا العربي بشكل عام والله يا استاذ عمرو انا شايف ان المشكله مش هتتحل يعني هو كل شيء بيد ربنا لا لا مش طبعا عايزين نظره تشاؤميه دي لا والله بس انا عن نفسي يعني انا كاتب كتاب بقالي سنتين يا اه والله وخطبت سنه يعني بقالي ثلاث سنين لحد دلوقتي انا مش عارف آه، يعني لحد دلوقتي مرتبي ما- لا يتعدى 650 جنيه نعم.
باخد آه، يعني يعني شفت شقه ايجار بدفع لها 350 جنيه كل شهر طب 300 جنيه عايش ازاي بيها بعد كده فده اللي انا بفكر يعني ده اللي انا بفكر فيه بكره هعمل ايه بس نسال الله لك التيسير وان شاء الله تسمع من فضيله الشيخ ماشي يا صاحبي الله يكرمك ناخذ عليكم.
اتصال ايضا من اخونا الاستاذ سيد من الجيزه السلام عليكم اتصال الجيزه معنا يا استاذ محمد ولا لسه؟ طيب آه، السلام عليكم برنامج جميل جدا برحب بفضيله الشيخ والدكتور
بترحب بفضيله الشيخ دكتور احمد ضبيع هم كمان بي- بيحيوك ورينا الله يخليك يا اهلا الله اهلا بيك الله يكرمك اتفضل
اه اول سؤال طب يا آه، أستاذ سيد.
الناس اللي هي يا أستاذ إيه، سيد لو آه، سمحت.
بتتبع الفرش وتقعد يعني تغيظ في الناس اللي الجيران التانيين فطبعا دي بتاثر على الثلاث بنات الغلابه الناس التانيين يعني يا أستاذ سيد، سامعني ولا لا؟
في الشوارع طبعا الناس الغلابه اللي مساكين ما يعرفوش يعملوا الحاجات الثانيه دي
يا استاذ سيد سامعني
تاني حاجة ب- ب- بيخش فيه كذب من عريس ولا كذب من عروسة يبقى داخلين على الاثنين على صدق في أمانة الاثنين ولا هو تبقى كذابة ولا هي تبقى كذاب مم.
يعني يقول يتراح عمرهم الاثنين يبقى أمر كله مفتوح على على صدق وأمانة كده طيب جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك آه، فضيله الشيخ رضا نكمل آه، بقيه آه، سبل العلاج نعم الاستغفار والتوبة آه، كما قلنا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه اللي بعد كده ايه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله نعم.
مش بعد كده بقى يبقى التوبة والاستغفار أي أخت دلوقتي يعني جلسة أمامي فاتها آه، سن الزواج كم زي ما بيقولوا النهارده تحدث توبه الى الله عز وجل وتستغفر ربها جل وعلا لعل بهذه التوبه وهذا الاستغفار يرزقها الله عز وجل هذا الزوج الصالح ان شاء الله عز وجل نعم يبقى قلنا اولا يب- الرجوع للدين والتوبه التو- ما هي الرجوع للدين ده اصل نعم.
ده اصل من خلال الرجوع للدين النقاط اللي احنا هيرجع للدين ازاي تمام.
بالتوبه والاستغفار اولا ثانيا باليقين وال- وال- واليقين ده بقى انا هرد بيه على ال- ال- ال- اخونا ال- ال- ال- مصطفى من العاشر نعم.
لما بيقول لك انا 300 جنيه اعيش بيهم ازاي يا اخي اتجوز يا عم اتجوز وربنا هيرزقك انت عارف بكره هيحصل ايه واخد بالك وانكحوا الايام منكم والصالحين ولو عليه يا وأولادكم شيخ رضا- وإمائكم ولو عليه نفسه نعم إن نعم.
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله انا بقول يا اخ مصطفى يا اخ مصطفى تزوج وربنا سبحان الله ما جايز تاني يوم يا اخي ياتيك اي شيء ونداء إن الاخر شاء يا الله.
شيخ رضا لولي الامر نعم يعني هو الشاب لو عليه فعلا هيتزوج نعم بس الاخ مصطفى يعني يقوم ويقول ساعلن الزواج مش معقول مع مش هيقدر يجيب اوضه نوم بس ما تجيب اوضه نوم وتزوج وبكره ربنا هيكرمك اليقين ال ال ال الحته دي هقعد فيها شويه يا شيخ عمر نعم لو جينا ندور بقى على اليقين في قضيه الاكل والشرب وال والمطعم والكلام ده كله في غزوه الاحزاب أه؟ لما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معوله ليكسر صخره استعصت على الصحابه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه من شده الجوع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب فذهب الى زوجته بالمدينه في الجنوب فقال لها هل عندك طعام لما لما يا جابر قال كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط بيننا ميتا من شدة الجوع هل عندك طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا جابر لا يوجد عندي طعام إلا لرسول الله ورجلين أو ثلاثة معه خلي بالك فذهب جابر مسرعا في مكان العمل مكان الحفر وقال يا رسول الله بصوت واطي كده طبعا عشان محدش يسمع عندي طعام يكفيك انت ورجلين او ثلاثه معك النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم والمسلمين عليه الصلاة 3000 والسلام.
3000 شيخ عمر النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم يغمز كده لابو بكر وعمر من تحت لتحت يلا هي اللي بقت جاب.
وانتوا يا رجاله شدوا حيلكم مش عارف ايه والكلام ده احنا هنرجع لكم كمان شويه لا لا ابدا مش كده النبي صلى الله عليه وسلم وقف على تبه عاليه وقال يا معشر المهاجرين والانصار هلموا الى مائده اخيكم جابر سبحان الله سيدنا جابر يا رسول الله قلت لك ما عنديش طعام الا النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها مره ثانيه سيدنا جابر يرجع للزوجة قبل ما النبي يجي صلى الله عليه وسلم ويقول لزوجته هل عندك طعام غير الذي ذكرته انت عندك حاجة تانية غير اللي انت قلت عليها قالت لما يا جابر قال لقد جاء النبي بالمهاجرين والأنصار نعم.
كلهم شيخنا الكريم فقال- نتم نعم.
ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم آه، ومن معه في بيت سيدنا جابر لكن بعد هذا الاتصال من الحاجة زينة من القاهرة السلام عليكم آه، السلام عليكم السلام ورحمة معلش الله تأخرنا وبركاته.
عليكي آه، لا مفيش حاجة لكن اتفضلي آه، دلوقتي هو ال- طبعا بالنسبة للزواج له علاقة طبعا بال- بالرزق إن شاء الله مم.
يقول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم آه، وهنا آه، أبو بكر رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى آه، برضو حديث أبو أبي هريرة ثلاثة حق على الله عونهما المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف
يا حاجة إن شاء زينة الله نعم يا حاجة زينة بعد إذن حضرتك أيوة.
أنا هدي لحضرتك السؤال ده عشان تجاوبينا وتكوني بتشاركينا في محاور هذه الحلقة اتفضل إيه، كيف ترين علاج ظاهرة العنف أيوه في أنا الوطن جاي مع العربي؟
حضرتك لسه ما اتكلمتش وأنا عايزين المحاور الله يكرمك عشان لا بس أنا لسه نتم ما الحلقة.
اتكلمتش لأن في موضوع كبير قوي أنت حضرتك بتقول خمسة آه، مليون عانس رجال نعم صحيح وأربعة نساء صحيح يعني اذا الرجال كتير جدا وانا اتكلمت كذا مره في مواضيع من دي برضه في ال- يعني مع, ش... مع علماء وكده ان احنا يا جماعه آه، المفروض ان الاخ اللي بيتزوج اتنين وتلاته واربعه يشوف الاخ اللي هو آه، محتاج ان هو يتزوج نعم ويعني يعني خد التانية ممكن التالتة بقى تبقى الأخير ما فيهاش حاجة والله واحنا جمعيات نعم.
خيرية مستعدين على أتم استعداد إن احنا نجيب العروسة والعريس ويكونوا من الملتزمين حضرتك قائمة على جمعية خيرية؟
اه ان شاء الله رئيس مجلس إدارة جميل.
جمعية طيب بعد إذن حضرتك يا حاجة زينة تسيب لنا رقم تليفون حضرتك في كنترول عشان نتواصل معاك إن شاء الله بعد معايا الحلقة دلوقتي. الشيخ محمود معايا جمعية تسنيم إيه نعم فحضرتك احنا ماشيين في الموضوع ده بس ما فيش يعني عايزين اللي يساعدنا وعندنا اخوات في ال- في معهد القران والعلوم الشرعيه صالحات جدا وما شاء الله عليهم وفي اخوه بيجوا بس م- يعني بيبقوا عايزين يتزوجوا طب انت يا برضه حاجه معاهد زينب على حاجه فكرة.
زينب لو سمحتي أيوة.
انت ندائك للمشاهدين هنا في قناه الرحمه انت ايه اللي انت محتاجاه بالظبط في الجمعيه اللي محتاجين ان شاء الله ان ال- الاخوه اللي مقتدرين وممكن يزوج ويفتح بيت اسلامي برضه الاخيه نعم.
مع اخت برضه صالحه ان شاء الله يا ريت يتصل ان شاء الله بينا والتليفون عند الشيخ محمود موجود في ال- لا طب انا استاذن حضرتك ان الشيخ محمود مش معانا النهارده تسيب لنا رقم حضرتك في الكنترول ضروري طيب الله يكرمك ناخد اتصال ده من الاستاذ محمد من المنصوره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ ازيك يا محمد بخير حال والله الحمد لله برحب بضيوف والله.
الله يكرمك وبرحب ايضا بحضرتك ازيك يا اتفضل شيخ رضا؟
الله يكرمك ربنا حياك يعزك الله والله.
ربنا يبارك فيك أنا طالب بس مخصوص والله يعني أنا اتقدمت يعني متقدم آه، خاطب لسه بقاليش حوالي يعني سنة وشوية.
مم.
والله العظيم حماية مسهل كل حاجة يعني حتى لو أنا مكسر جزاه الله أي خير.
حاجة، نعم.
أنا بعرف إن في ناس بخير والله.
يعني هناك نماذج عمليه فعلا وتيسر الموضوع والله العظيم يسر كل حاجة حتى يعني مثلا أنت مقصر في حاجة أنا أعملها في اي حاجه يعني حتى شبكه مش معارض ما فيش اي حاجه نعم ففي ناس بخير والله العظيم كتير جزاه الله خيرا نسأل الله ييسر لك الزواج فبقى عاوز اسال بس الشيخ رضا حاجه بس لو سمحت اتفضل الشيخ رضا اتفضل اتفضل هو حضرتك كنت شرفتنا في المنصوره في قريه سلامون القماش من يومها ما جاتش من زمان فعاوزين عاوزينك تشرف والله حاضر حاضر تتذكر طيب.
يعني ايه تتذكر نعم اذكر اذكر مره واحده نعم بارك الله فيك فحضرتك يعني ما تشرفش ليه كده حاضر هنجي لكم ان شاء الله خليهم بس يدعونا واحنا ناتي على طول نلبي فورا ان شاء الله فاكر يعني قريه سلامون القماش نعم ان شاء الله باذن الله سبحانه نتواصل مع الشيخ بعد الحلقه ان شاء الله نعم، وان نعم، شاء الله بارك الشيخ الله يلبي الله يكرمك طيب يا شيخ رضا احنا عايزين الاول احنا بنشكر طبعا الحاجه زينب اللي دخلت معانا في هذه المشاركه الرائعه التي اثرت حلقه اليوم وان شاء الله نتواصل معها بعد الحلقه هي ثابت رقم يا استاذ محمد طيب دخلها على التليفون دخلها على الهواء ايوه حاجه زينب السلام عليكم السلام عليكم طيب اتفضل ايوه ايوه اتفضلي
ايوه عليكم السلام ورحمه الله معلش وبركاته.
قطعنا عليك اتفضلي ايوه اتفضلي انت على الهواء
لا خلاص هو مفيش مشاكل ان شاء الله احنا ب... احنا بنطلب بس من الاخوه ان شاء الله ان هم لو عايزين باذن الله يفتحوا بيت اسلامي الإخ... الإخ- وليهم برضو مش مقتدرين يا ريت يا ريت بيتصلوا بينا واحنا ان شاء الله ماشيين في الموضوع ده من زمان دي يا ولكن حاجه زينب حضرتك شايفه ايه اقبال الناس على هذه الجمعيات الاقبال في ان هم يدفعوا في الموضوع ده لا انا ما مفيش شفتش حد احنا لسه بنعلن آه.
لكن احنا يعني بيبقى بص حاجه بسيطه جدا يعني بنساعد بجهاز ك- ح- حاجات بسيطه مش لكن انا عايزه ان هم يساهموا في البيت فعلا تمام يعني يعني حجره مثلا واحنا نساهم معاهم بحاجه تاني تمام جميل كده وبعدين عندنا عرايس زي ما قلت لحضرتك ملتزمات كتير قوي في المعهد نعم نعم معهد قران وعلوم شرعيه ما شاء الله عليهم في الدين يعني مش هي...
لا ان شاء الله تجدين التفاعل بعد هذه الحلقه يا.
بس زي ما قلت لحضرتك سيبنا رقم حضرتك في التليفون ونتواصل معك ان شاء الله تليفون- سبت رقم التليفون ان شاء مع الله الأخ.
طيب جزاكم الله كل خير واحنا يعني متشكرين على هذه المداخله يمكن الطيبه دول كمان ربنا يرزقهم باذن الله ويعملوا كده نعم ان شاء ليه الله لأ؟
احنا يعني من خلال ايضا برنامج مع الشباب ومن هذا المنبر منبر قناه الرحمه احنا ندعو ايضا لتاسيس مثل هذه الجمعيات الخيريه التي تساهم في تيسير الزواج الشباب والفتيات والله نشكرك بنحاول ان شاء الله نشكرك يا حاجه زينب جزاكم الله كل خير جزاكم الله الله يكرمك آه، تعليق حضرتك على ال- تاسيس هذه الجمعيات والله ما شاء الله يعني هو طريقه ايضا من طرق العلاج يعني يا ريت الاكثار من هذه المؤسسات نعم آه، تحت ستار وغطاء آه، يعني شرعي وحكومي نعم.
يا ريت الحكومه تتبنى هذا الامر تمام.
يا ريت نعم آه، من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه علشان يبقى ال- الامر بصدق والامر يكون آه، نعم ما في شاء الله.
مصداقيه نعم في مصداقيه يتم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اخذ الصحابه صحابته وذهب الى بيت سيدنا جابر نعم نعم, نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خد الصحابه وراح بيت سيدنا جابر ف... ولكن قبل هذا في موقف عجيب اللي هو الشاهد من القضيه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جابر قال له الكلام ده والنبي قال يا معشر المهاجرين والانصار هلموا الى مائده اخيكم جابر فذهب جابر مسرعا الى زوجته بالمدينه شوف الشاهد من الكلام فقال هل عندك طعام غير الذي ذكرت انت عندك حاجه ثانيه قالت لما قال لقد جاء النبي بالمهاجرين والانصار فقالت يا جابر أخبرته أنت قلت له شوف بقى اليقين أخبرته يا جابر أقلت له يا جابر أنه لا يوجد طعام إلا له ولرجلين أو ثلاثة معه قال نعم أخبرته فقالت ما دمت أخبرته فإن الله لا يخذل نبيه أبدا إن الله لا يخذل نبيه أبدا ربنا مش هيخذلك يا أخي يعني ال- ال- ال- ال- الأخت الحاجة أم زينب بارك الله الحاجة زينب بارك الله فيها لما ذكرت حديث كنا هنقوله دلوقتي ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم من الثلاثة دول الناكح يريد العفاف يا أخي أنت تريد العفاف تزوج والله العظيم ربنا هيعطي لك وربنا هيرزقك وكم من قص قصة بل قصص من ال- من- من- من المجتمع بتقول فعلا ان الشاب لما تقدم للزواج وهو حاله يعني ضيق ربنا وسع عليه بعد لم يصلوا الزواج فيما بعد نعم, نعم.
نعم يعني ربنا يستر بارك تزوج يا اخي وحصل نفسك وربنا سبحانه وتعالى طب هيرزقك شيخنا احنا هنعرض بعض الحلول التي اتتنا من آه، اخواننا الافاضل المشاركين في آه، شريط رسائل قصيره عبر الايميل بيقولوا نشر ثقافه الزواج واهميته لتوفير الكثير من الاحتياجات الفطريه للنفس السويه بشكل سوي يتوافق مع القيم الدينيه والاخلاقيه والاعراف السليمه. آه، ايضا اخر يقول الاهتمام بدعم شبكه العلاقات الاسريه والاجتماعيه التي تيسر التعارف والتزاوج وتعزز الثقه المشجعه على الاقتراع. آخر يقول تبسيط وتسهيل إجراءات الزواج ونفقاته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية أيضا آخر يقول إتاحة فرص العمل للشباب العاطل فالشاب العاطل غير المتزوج يعيش حالة من عدم الاستقرار وأيضا هذا يؤدي إلى شيوع حالة من عدم الاستقرار في المجتمع ككل أيضا آخر يقول قبول تعدد الزوجات بشروطه الشرعية كجزء من الحل خاصة إذا عرفنا أن الشاب غير المتزوج غالبا ما يعزف عن الاقتران بعنس خاصة حين ما يكبر سنها تعليق حضرتك على ال- على النقطة دي تحديدا بتاعت تعدد الزوجات والله انت انت بصر تزنقني يا شيخ عمر مش عارف ليه القضيه تعدي ازاي نعم.
كده أصل يعني هو احنا مش هو- عايزين نهرب من هذا الحل يا شيخنا نعم هذا يعني احنا نعم.
احنا حصل لوم كبير جدا بعد الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا في نعم وانت برضه بتصم بتفتح وانا اصلا مش معاك فاللوم يبقى عليك انت بس
لا الدكتور طول الطريق عمال يزنق نعم.
كده زنقات يعني سبحان الله نعم. نقف مع هذه النقطه قضية تعدد الزوجات نعم.
يعني هذه القضية آه، يعني أنا أرى الآن حتى الأخت الحاجة برضه لما اتكلمت قالت آه، يعني ال- ال- الزوج اللي بيتزوج أو اللي عايز يتزوج كفاية التانية بس مم.
مش لازم التالتة والرابعة نعم ماشي احنا موافقين يتزوج الثانيه فقط مش لازم الثالثه والرابعه لو تزوج الت- لو كل شاب تزوج الثانيه فقط هتحل المشكله نعم هتحل مم.
لا شك وبعدين التعدد من اسباب حل المشكله يعني ومن الحلول مش هو الحل ال ال ال ال نمره واحد لا هو نمره واحد وهو الاوحد واخد بالك؟ لكن في حلول اخرى تمام نعم.
معلش انا انا كان فيها بعد ال- اه طيب ال ال من ال من العلاج التقوى نعم التقوى مم.
آه، وعرف سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه التقوى وهي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل التقوى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا نتقي الله عز وجل مم.
فيما أسررنا وفيما أعلنا التقوى أن يتقي الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وهنا قصة آه، جاءت في بعض الكتب آه، أنها كانت لرجل من أهل مكة نعم خلي بالك نعم هذا الرجل وهو من أهل مكة يعني كان راجل إيه إيه جعان يعني ما- مش لاقي ياكل واخد بالك على وجه السرعه الراجل ده يعني سبحان الله يخرج بيعيش على ال- على الاشياء اللي كانت بتاتي مع الحجاج ففي يوم من الايام وهو ماشي في الطريق وهو شاب وجد عقد عقد كده لقاه في الطريق عقد يعني غالي بيقولوا اللولي او حاجه زي كده أيوة نعم.
فاخذ العقد ده وحطه في جيبه وده حبيته وقعد بقى عنصر الخير والشر يتصارعان فيه ايه الحكايه آه، آه، العقد معاه ده لو باع العقد بثمن ممكن يعيش ملك طول عمره بجوز بدل واحده اربعه آه، ولو ادى لصاحبه ونده على صاحبه وادى لصاحبه ربنا هيكرمه والكلام ده فقعد عنصر الخير والشر يتصارعان فيه وهو عمال يفكر في القضيه دي صاحب العقد مر قدام البيت او من امام البيت بينادي على العقد اللي لقى العقد اللي صفته كذا وكذا وكذا وكذا فانتصر عنصر الخير في اللحظه دي فخرج فتح الباب قال له انت صاحب العقد قال له ايوه قال له اتفضل العقد فصاحب العقد بيديله 100 جنيه او 100 درهم نعم يعني مبلغ إيه، مكافأة له قال له لا لا أبتغي الأجر إلا من الله عز وجل وسكت ودخل البيت هذه هي التقوى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه المهم صاحب العقد روح بلده الرجل اللي هو ال- ال- ال- ال- الشاب بتاع مكة ده الشاب المكي ركب البحر وركب السفينة وراح يشتغل فتحطمت السفينة شفت ال- ال- سبحان الله، نعم.
آه، الأخضر سبحان الله فحملته خشبة من خشب السفينة ورمت به على جزيرة طلع على ظهر الجزيرة لا أهل الجزيرة مسلمين لكن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا القرآن ولا الكلام ده قعد يعلمهم القراءة والكتابة والعلوم الشرعية وال- والقرآن ويحفظهم والكلام ده ولما مبلغ كويس وجه راجع قالوا لا ما انتش راجع انت تفضل هنا معانا تعلمنا وابنائنا واحفادنا وهنجوزك وهنجيب لك بيت قال ماشي مش مشكله حتى ده عرض جميل قوي فجابوا له بيت وجوزوه ويوم الدخله يوم ان دخل على زوجه دخل البيت فوجد الزوجة فوجد في رقبتها هذا العقد فنظر إلى العقد فجعل ينظر إلى العقد هكذا ولا ينظر إلى وجهها نعم فتأثرت أنت عمال تبص للعقد يبقى أنت داخل على طمع بقى عمال تنظر للعقد ولا تنظر إلى وجهه فتأثرت الفتاة فنادت على أهلها تعالوا إيه الحكاية ده داخل على طمع بقى فطبعا بيعاتبوه الكلام ده فقال إن لهذا العقد قصة قالوا له ايه؟ قال لهم والله حصل بمكه كيت وكيت وكيت وكذا وكذا وكذا وكذا قعدوا بقى يضربوا كف على كف والله اكبر و- وعلت الصيحات والكلام ده ايه يا جماعه في ايه مالكم؟ قالوا له اصل الراجل اللي انت قابلته في مكه صاحب العقد ده والد هذه الفتاه ابوها الله.
نعم أبو هذه الفتاة ولقد حكى لنا هذه القصة وقد مات وقبل أن يموت دعا الله جل وعلا وقال اللهم اجمعني بهذا الرجل المكي حتى أزوجه ابنتي ان شاء الله
الراجل المكي ملك البنت والعقد بعد ما سابه نعم. والتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب ناخذ هذه الخطوه وننتقل ايضا للدكتور احمد آه، دكتور احمد آه، احد الاخوات ارسلت لنا تقول هل لنظره المجتمع والخوف من لقب عانس اثر على حاله الفتاه النفسيه وهل هذا يكدر صفو حياتها؟
هو ده لسه لسه قايله حالا يعني نعم. اللي هو بالتاكيد ال- الفكره ال- الوصمه بهذا الاسم او التسميه بهذا الاسم السخيف آه، ده واحده من المنغصات اليوميه نعم. وواحده من ال- من الاسباب اللي بتخلي محور حياتها مم.
انها غرقانه في التفكير في انها آه، موصومه او موسومه ب- بهذا اللفظ اللي هو بينها شحاته نعم ده بالتاكيد بالتاكيد نظره المجتمع وخاصه ان احنا من المجتمعات المتداخله قوي اللي هي عينيها على بعض قوي يعني طب انت شايف احنا كيف نرقى بانفسنا؟ يعني ازاي نجعل كل واحد له خصوصياته دون ان ننتهك خصوصيات هذا ال- هذا الاخر؟
طيب هو هقول لك هو ال- المشاريع الحلول الفرديه او حتى الكلام مجرد الكلام اللي هيطلع في التلفزيون ساعه واتنسى انا اظن ان ده ملوش ملوش فايده يعني ملوش نعم.
لازمه يعني انما ال- مثل هذه الامور تؤخذ بجديه والجديه غالبا عايزه زي المشروع القومي عايزه زي المشاريع الجماعيه تمام ما هيش ثوره ولا حاجه لكن مشروع مشروع يعني مثلا في قريه من قرى الصعيد تم مشروع ناس بتوع مركز شباب جم على التلفزيون كانوا عملوا مشروع اسمه جواز ابو تريكه وجواز دروجبا جواز ابو تريكه ده عاملين له القائمه لسته نعم بالمفروشات متواضعه واللي عايز يتجوز هذا الزواج المتواضع يتفضل و- وانتشرت المساله دي اللي عايز يخرج بره القايمه دي يتفضل يتجوز جواز ال- دروجبا كان انور كان ايامها كاس العالم وكان عامل كده تمام، أيوة.
فاللي عاي... ده كان مشروع ده مش مشروع قومي ده مشروع لوكال او مشروع محلي صغير انتشار فكره المشروع القومي لاي شيء قد تكون حل ولكن المشروع برضه بيبقى له اصوله بمعنى ان تخطط المساله يبقى في آه، فيدباك يبقى في آه، رجع صدى ل- للنتائج بمعنى ايه؟ إن احنا لو عايزين نتصدى ل- ل- لمشكله زي العنوسه او للاخلاق او لنظره الناس او لفرط التدخل بتاع الناس في في بعضهم الانتقاد و و و ده يبقى مشروع يبدا من المسموعين يعني يبدا من الشيخ الدعاء.
رضا يبدا من الدعاء يبدا كل واحد فيكم عنده جامع ويوم الجمعه نعم كل واحد فيكم عنده علاقات متعدده ظهور مكثف عبر وسائل الاعلام مثلا نعم دي بدايه البدايه ببساطه يعني لو أنا تخيلت ان الشيخ رضا الاسبوع الجاي عزم ثلاثة أربعة من العقلاء الناس الحكمة في بلده تمام و... واتفقوا ان هم يبقوا متولين ده في بلده ان هم يتقابلوا مع ال- الشبان او مع الاهالي بالذات الامهات على فكره لانه انا ما كنتش بهزر ساعه لما كنت بقول الابهات بتوافق بس الامهات بتتعنت لا الامهات بتتعنت لان ال- المغالاه عندها اكتر كتير من الراجل نعم.
المظهريه عندها بتبقى اعلى شويه فيقعدوا مع الناس يقولوا احنا هيبقى مشروعنا بسيط وليكن ازاي نخفض 10% من تكلفه الزواج ازاي نتنازل بدل من ست مراتب يبقوا مرتبه بلاش اوضه الاطفال بلاش اوضه السفره تبقى ترابيزه بس ترابيزه السفرة. وهكذا يبقى في خطه نعم الخطه دي منتشره عبر الاتصالات اللي هو موجوده وانا شايف انها موجوده وعارف انها موجوده كويس قوي يعني من الممكن جدا يبقى الجمعه الجايه في كل مصر واحد متولي نتقابل مع ثلاثه او اربعه جميل ويتفق معاهم على وانت هذا عارف يا المشروع.
دكتور احمد ايه المانع ان احنا في كل حي او في كل قريه او في مدينه ان احنا ننشئ صندوق لتيسير الزواج والناس آه، تضع في هذا الصندوق بشكل يبقى, يبقى بس في قائمين عليه نعم يعني يبقى طبعا في قائمين عليه ومن هنا تكون لجنه ل- لهذا وما نستناش يبقى كلام على الهوا لان على فكره مم.
الكلام ده برضه لو اتقال كده هيترمى في الزباله نعم ان لم يكن محدد محدد بمعنى ان احنا اتفقنا دلوقتي يبقى انت فعلا متولي هذا المشروع يوم الجمعه ومتولي اتصالات يوم الجمعه مثلا الجايه الشيخ مع- مستعد.
مع المجموعه مثلا نعم ومتولي انك انت بعد شهر هتقول القريه الفلانيه حصل فيها كيت والقريه العلانيه وانا عملت كذا انا نقصت 10% من من عفش فلان او فلان او ده ده حل المسؤوليه دي هقول لك حاجه بسيطه في نص دقيقه اتفضل عملوا تجربه على المسؤوليه الجماعيه والفرديه اللي- اللي طرقه في في فندق و- و- وفيها 10 اوض وعاملين ممثلين جريمه قتل كده في صوت ان في حد بيتضرب بالنار في الطرقه تمام ولا واحد من العشر اوض بلغ الاستقبال ان في جريمه قتل لان كل واحد متكل ان التسعه التانيه يبلغ ايوه فالكلام ده كلام التلفزيون ينفع يبقى كل واحد كل عيله هتقول لك مش انا المسؤول ده فلان طب اما تبقى تنقص انا اعمل نعم تولي ناس مسؤوليات نعم وانا برمي ده برمي العبء ده مش عبء هو سواء ثواب و... و... و... ولك اجرها واجر من تبعها الى يوم الدين ده ده مسؤول يعني مسؤوليه وثواب واحنا واحنا دورنا يا دكتور احمد هنا في الاعلام عامه ان احنا نرغب الناس في هذا لكن احنا ما- ما عندناش القدره احنا نلزم الناس بمثل هذا الشهر الجاي نعم الشهر الجاي نتقابل ويبقى فيه يبقى فيه انتشار بالشكل ده نعم. يعني فكره تنتشر باسم اس نعم. تليفون طب ايه رايك ناخد ام مريم من المنصوره السلام عليكم منصوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا لو مرحبا ربنا اتفضلي يبارك في عمرك يا طاهرة، رب، نعم.
اللهم امين آه، دلوقتي والله انا من رايي آه، حكايه فعلا التعدد لان والله فعلا يعني العنوزه يعني فعلا ام بقت مريم حضرتك موافقه على التعدد طبعا جدا والله والله جدا جدا يعني انا طب كنت والله هزوج كويس جوزي نموذج من والله النساء العظيم نعم معايا.
عليك وانت زعلانه يا شغل يعني انا طبعا شقتي اوضتين وصاله بس نعم فوالله العظيم كنت هزوجه معايا وبعدين يعني وبعد ما وضبنا الشقه والله العظيم وكل حاجه وانت راضيه يا ام مريم على ذلك يعني انت راضيه طب ومرتاحه انا نفسيا في راضيه في كده منتهى الرضا ورب الكعبه يعني نعم طب نصيحتك ايه يا ام مريم لل- لجميع النساء والله الذين أنا يشاهدون هذه الحلقه لكل النساء والله العظيم ان احنا نشيل ال- الانانيه من قلبنا و... ونحس بالاخوات اللي وصلوا ل 40 سنه و50 سنه وما فيش حد يعني يعني يعني لازم نحط نفسنا مكانهم جزاكم الله خير افرض انا مثلا قعدت لحد 40 سنه و50 سنه ولسه ما اتجوزتش منها حاجه برضه هتألمني يعني حضرتك حاطه نفسك مكان ال- أيوة البنات اللي طبعاً، اتاخروا في أكيد.
الزواج اكيد طبعا نعم.
اكيد يعني دي طب حاجه فعلا يعني عندك حاسبينها حلول مقترحه وحاسبينها.
ثانيه يا ام مريم لعلاج هذه القضيه نعم عندك حلول ثانيه تقترحيها لهذا لعلاج هذه القضيه آه، هو طبعا آه، يعني بعد اللي حضراتكم قلتوه يعني ما فيش حاجه جزاكم الله خيرا واحسن الله ربنا يبارك اليك فيكم يا رب فانا بقول يعني بناشد الاخوات بس ان احنا نشيل حته الانانيه من قلبنا ونحس بس بالاخوات اللي هي عندها 40 سنه و50 سنه ولسه لحد دلوقتي ما تزوجوش يا نعم.
ريت يعني يا ريت نساعدهم ان احنا ايه يعني زوجنا يتجوز تاني وتالت مش مشكله جزاكم الله خيرا مشاركتك احنا اهم حاجه وصلت نحب و...
ربنا والله العظيم وزوجي دوت مش هينفعني في قبري اساسا بارك الله فيك طب ام مريم زوجك رقمه كام عشان اجوزه النهارده كده ولا حاجه
طيب ماشي جزاكم الله خير ناخد الاتصال الثاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم يا عليكم السلام اهلا ومرحبا السلام عليكم وعليكم السلام انت على الهواء الان ايه رايك تسمعينا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون
موهبة يا اهلا ومرحبا يا موهبه اتفضلي ازي حضرتك بخير حال الحمد لله لو سمحت انا عندي ولد عنده 35 سنة وما اتجوزش لحد دلوقتي ليه
ما فيش ما معاش نعم بس هو مرتبه بيشتغل 200 واخد واخد جنيه.
بالاسباب يعني مرتبه 200 جنيه نعم
سيب رقمها في الكنترول طيب طب حضرتك يا عايزة مو...
حضرتك بس حضرتك يا موهبه لو ما دام تكرمتي الكاب بتتصل عندكم ديت اه انا بقول لحضرتك لو تكرمتي سيبي لي رقم حضرتك في الكنترول سيبي لي رقم حضرتك في الكنترول وان شاء الله يعني سيكون الخير ناخد اتصال من المملكه العربيه السعوديه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن حضرتك اشرك برحب بال بالشباب طبعا انت على اللي- الهواء الان وضيوفنا بيرحبوا بحضرتك انا انا بصراحة الو ايوه معاكي على الهواء اتفضلي ايوه ح- حضرتك انا اتجوزت آه، ولما جوزي ت- تقدم لي وكده ف فابويا والله العظيم ما طلب منه اي شيء ولا ولا ولا ساله على شبكه ولا شاء ساله الله.
حتى على بيت ولا كده يعني فانا مرتبكه معلش وكده يعني نعم.
فبدعي من الشيخ وكده اللي يدعي- يدعي لي ان شاء الله بالذريه الصالحه انا متجوزه ليا خمس شهور فيعني آم، نسال الله يرزقك بها ان شاء الله الله- ويشفي عليك اللهم بإذن آمين يا الله.
رب العالمين.
طب جزاكم أنا الله بنات- خيرا فانا بناشد ب- ان مم.
شاء الله يعني يا- كل- كل اب فاضل آه، ما يحملش البني ادم اكتر من طاقته وبس وشكرا وبتمنى لكم الدعاء مش اكتر
طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم احنا هناخد فاصل ونرجع تاني على طول ان شاء الله فاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا
سنعود بإذن الله
لأول مرة على شاشة الرحمة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية سابقا باستضافة الأستاذ الدكتور محمد داوود في أجوبة الإيمان وحلقة خاصة في الفتوى بين الشرع والهوى
عدنا بفضل الله
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب
مشاهدينا ها نحن قد عدنا اليكم بعد هذا الفاصل واجدد التحيه والترحيب بضيفي هذه الحلقه. آه، دكتور احمد ضبيع يعني عايز اعرف ما هي نصيحتك للاخت التي فاتها آه، قطار الزواج؟ آه، تعمل ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم هو في لو هي بنتي انا هتخيل الاول انها بنتي نعم وهتخيل ان انا الدكتور بتاعها في مجموعه آه، اسس آه، سواء الفاتحه او يعني او اي حد تاني اللي هو كنا قلناها حتى في المره اللي فاتت الله العمل الناس نقول الله ثم العمل ثم الناس okay. نعم
آه، انا مثلا هتكلم عن فكره الناس انا هقول لك على آه، تجربه صغيره حصلت آه، بعد الحرب العالميه الثانيه كان في عدد من الاطفال كتير جدا ملوش لا اب ولا ام مم.
وحاولوا يتصرفوا فيهم في مجموعه نقلوا الى بعض المستشفيات في في العواصم الاوروبيه وامريكا واخذوا رعايه جيده جدا رعايه طبيه والاكل بميعاد وممرضات زي الفل مم.
وفي مجموعه اتنقلوا في عربيات نقل وعدوا على القرى وبداوا يرموهم يسقطوهم كل ما يعدوا على قريه يسيبوا خمسه عشرة وهكذا مم.
خطر على عالم ان هو باحث ان هو يشوف الناس دي تاثرت ازاي بعد حوالي 10 سنين من ده فجاب الاحصائيات من المستشفيات ومن القرى وفوجئ ان اطفال المستشفيات اللي هم ذوي الرعايه اللي اللي محسوبه بالملي عدد الوفيات فيهم كانت اكتر من عدد اطفال القرى اللي اتسابوا في القرى عدد الامراض الجسديه والنفسيه كانت اكتر مم.
زي ما يكون بيخلص من ده الايه الناس كانت اهم من التقنيات والحليب النج- الجيد وال- والدواء الناس مم.
في القرى الناس كانت اهم هذا العامل عامل الناس الناس الطيبه الناس اللي بتدفي الناس اللي بتونسك الناس اللي هتخلي خلاياك ما تتحرقش بل تزيد هم دول اللي هيخلوك صحيح نفسيا وصحيح جسديا نعم مش الماده مش المستشفى ولا الحليب ولا ولا ما الى ذلك دي كانت شيء مهم ده يورينا قد ايه الناس مهمه في حياه البني ادمين مم.
يعني لو واحده زي كده آه، خايفه تبقى وحيده او هي وحيده او او الانتماءات للناس اللي هي زي زي فكره الشبكه دي فكره الشبكه تقوية العلاقات الأسرية ال- اه هذه الحميميه مم.
ال- احنا عارف عارف مخنا بيتغذى على ايه؟
مم.
على المعلومات مش الاكسجين بتاعها بيكبر بالمعلومات مش نعم.
بيكبر بحاجه ثانيه بيكبر بانك تشغله اهم المعلومات هي المعلومات البشريه هي المعلومات اللي باخدها من شخص اهم المعلومات البشريه هي المعلومات البشريه من من اناس طيبين فيبقى المدخل جيد يقوم يخرج المعلومات اللي جايه اللي خارجه جيده نعم.
في في لفظ في ال- او في نظريه كده في الكمبيوتر بيقول لك ايه اذا ادخلت مدخلات جيده تخرج مخرجات جيده تمام بيسموها GIGO good in good out او garbage in garbage out دخلت قذرات هتخرج قذرات لو لقيت واحد بيرجع شك في الاكل اللي كاله انه وحش المعلومات اللي جايه من بني ادمين هت- طيبين تثري العقل تكبره تكبره على كل الكرب واثاره نعم.
والوصف دكتور أحمد احنا عايزين نبسط أكتر للمشاهد ناس نعم ناس مم.
ببساطه شديده ناس وبالذات لو ناس طيبين مم.
ده حل شديد الاهميه الحل اللي بعديه العمل كويس في مظله الله تشغل نفسها يعني
يعني وقت فراغها اوكي نعم.
في حل ثالث وهو مهم مم.
يعني في تقنيات كتيره اللي هي ايه التعامل مع ال- مع الكرب وما شابه لا لا انا هقول حاجه بسيطه انت دايما آه عندك نقطك السلبيه ونقطك الايجابيه تمام حاجات الوحش اللي فيك وحاجات الكويسه اللي فيك مم.
من الوحش اللي فيها انها دلوقتي وحيده او موصومه او او او, أو. ولكن مليئه بكم من النقاط الايجابيه طبعا ما زال اخلاقها كيت ما زال قدراتها كذا ما زال تقدر تعمل كذا للاخرين ما زال وهكذا مم.
يبقى لو ركزت على النقط الايجابيه هتكبرها نعم لما بتكبر بتكبر على النقط السلبيه هتكبر تحوط على النقط السلبيه زي ايه النقط السلبيه دي اللي هي ال- الوصبه او ال- زي النار ودي زي النار لو لعبت في النار دي هتكبر ولو لعبت في النار دي هتكبر وانت حر عايز تكبر خير على الشر اهلا وسهلا عايز تكبر خير على الشر على الخير اهلا وسهلا يبقى اتعامل مع النقط الايجابيه جيدا واحترمها واكبرها واحمد ربنا عليها باني اكبرها احترم كل نقطه جيده فيا صدقي اخلاق وهكذا الناس الشغل في المظله الكبرى تحت المظله الكبرى يعني دي الحلول اللي انا اتخيلها وببساطه يعني حضرتك عايز تقول إن الأخت التي فاتت اختيار الزواج أو الشباب حتى أيوة.
إيه رقم واحد إن هي تشغل وقت فراغها تشغل وقت okay.
فراغها بشكل زي بعض.
عام نعم ن- ن- يعني ممكن تشترك في جمعيات تشغل وقت فراغها أي- بأي آه.
حاجة هي إيجابية ده تحس ناس إنها ممكن وشغل.
تقدر تعملها ماشي خدت بالك ده ناس الن- وشغل.
النقطة الثانية آه، إن إن الناس اللي البيئة المحيطة بيها آه، اه ده لهم يعني اه لا انت يعني انت فوتت النقطه بتاعت ان تتعامل مع نقطها الايجابيه كتير فتكبرها على السلبيات نعم اللي حواليها آه، والله لن يدخل احدكم الجنه حتى لو يحب الاخيه ما يحب نفسه لو انا احب ان حد يمسك الوصمه بتاعته ويفكرني بيها تمام اوصم من احنا عايزين نقول يا دكتور احمد ان اللي قدامها ما بيقصدش يعني هي محاولات منهم لكن للاسف محاولات بتجرحها فعلا طيب ننتقل لفضيله الشيخ رضا عشان احنا عايزين نتم ال- سبل العلاج اتفضل آه، هناك حل بالنسبه لاولياء الامور نعم احنا عندنا نوعين من ول- من اولياء الامور النوع الأول آه، ولي الأمر الغني الميسور الحال نعم
آه، النوع الثاني ولي الأمر اللي حاله مقتصد مم.
الفقير أنا بقول عبر هذه الشاشة وأوجه رسالة لولي الأمر الميسور الحال اتق الله عز وجل ولا تتكبر بما عندك وبما رزقك الله عز وجل نعم يعني النهارده وده امر مشاع جدا في الارياف بل بدا يظهر كمان في المدن دلوقتي ان ال- ولي الامر جايب العفش البنت ولما يجي يوديه في اكتر من حوالي 10 عربيات صحيح او 5 عربيه نعم آه، يحط الكرسي في العربيه دي وكرسي في العربيه دي وترابيزه في العربيه الثانيه ويتباهى ويتكبر بهذه السيارات وممكن بعد شهر او شهرين الحاجه دي ترجع كلها تاني بس ترجع عن طريق المحكمه ولا حول ولا قوه صحيح.
الا بالله ده اللي بيحصل نعم.
ده الواقع اللي بيحصل لسه كان دكتور احمد بيقول لنا احنا نعم.
جايين في الطريق بيقول اللي- تجد ان الاخ اللي قدامك او الاخت الحاله الاجتماعيه او ال- الماديه حاله فعلا منحدره جدا ولكن ساعه ما تيجي تجهز بنتها او يجهز بنته آه، يعني ده, ده نعم.
الفقير ده الفقير آه.
فانا بقول لل- لل- لل- للميسور الحال ده اتق الله ما بنقولكش ما تجيبش لبنتك هات لبنتك اللي انت عايزه ولكن في الخفاء ما ت- ما- ما ما تحرقش ما دم تجرحش ما مشاعر الناس تحرقش دم التانية.
على راي الدكتور نعم.
ما تحرقش دم الفقير يا اخي اه ما هو ده اللي- ما ما- انت بتقول دلوقتي ان الفقير ما عندوش بس بيكلف نفسه ما لا تطيق ف ما تجبر- ما تجبروش الغني ما تجبروش يا شيخ نعم.
ده ينصب لك كمان نظره حسد نعم بالضبط كده ما- ما- ما- ما- ده هقوله له دلوقتي إيه نعم.
يعني انت اتقي الله عز وجل عايز تودي اي حاجه لبنتك ودي ما حدش قال ما توديش نعم.
ما حدش قال ما تجيبش هات اللي انت عايزه ان شاء الله تجيب الدنيا كلها مم.
ولكن في الأخ- في الخفاء المانع ان الحاجه تيجي من عند ال- ال- ال- المحل او تيجي من الشركه اللي انت هتجيب منها الحاجه دي وتروح على بيت الزوجيه مباشره كل يوم حاجه كل شهر حاجه كل 15 يوم حاجه مش تقعد تجمع في بيتك وبعدين تطلع كل ده في العربيات تأذي الفقير وتأذي المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، طب ما هو المسلم والفقير ده هيضطر بعد كده بضغط من النساء وبضغط من البنت نفسها، اشمعنى فلانة واشمعنى البنت فلانة واشمعنى الأم فلانة، جه وجه وجه وجه هيعمل إيه؟ هيعمل حاجه انا بقول بقى للفقير انا قلت للميسور الحال اتقي الله وخلي الكلام ده في الخفاء لا تظهره الفقير بقى وانت تعرف يا شيخ رضا انه ممكن يكون من غير ما يقصد يساعد في يعني ان القضيه دي فعلا تنتشر اكتر قضيه الز- قضيه العنوسه انه الناس لما بيشوف ان كل حاجه دي بقول لك وانا هقدر اجيب هجوز الحاجه دي إزاي؟
هجوز هج- ازاي هجوز إزاي؟
نعم.
أيوة.
فيساهم من غير ما آه، نعم.
ياخد باله في تقويه هذه الظاهره بالظبط وليس ده- في حلها ده اللي بيحصل نعم.
الفقير هقول له رساله جميله جدا اقول له برضه اتقي الله عز وجل ولا تنظر من هو فوقك مم.
كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم ولو خدناه بالمثل الشعبي اللي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك ايوه نعم, نعم.
نعم. انا على قد على قد سبحان الله وجايز الفقيره دي اللي تتزوج يكون حالها اسعد من الحاله الاخرى ل- ل- وكثير هذا فعلا يحصل بيحصل نعم. وهذا هو الواقع والواقع بيشهد ب- بالكلام ده احنا كدعاه لامسين الكلام ده كويس جدا نعم. بنحس بالكلام ده كويس جدا آه، شيخنا الكريم آه، البعض من العوام يظنون ان آه، يعني لما يكون عنده بنت عانس او شاب اخر في الزواج آه، انه يكون معمول له عمل آه، معمول له سحر وهكذا ويذهبون الى العرافين والدجالين وينفق من الاموال ما الله به عليه نعم نصيحه بيحصل, كلية بيحصل يا شيخ عمر كمان نعم.
نعم. انا عايز اقول لك ان 90% وهذا الامر على درايه تم به بفضل الله عز وجل ان اكثر من 90% من العوانس مش بتشك ده هي عايزه تخرج يا دكتور من ايه؟
ترضي نفسها لا مش ترضي نفسها برضه آه.
عمر يعني هي عايزه عايزه تخرج من كونها يعني مش جميله او عايزه تخرج من كونها فقيره او عايزه تخرج من كونها يعني إيه، تخينه او رفيعه او او من العيوب ده من العيوب دي بقضيه ده انا معمول لي عمل مم.
بيحصل كتير جدا نعم.
تقول لك انا معمول لي عمل يا بنتي ما فيش حاجه الله يهديك عمل ايه وبتاع ايه اه انت بتصلي اه بصلي انت كده اه انت طب ازاي ازاي طب ما- طب مع عدم انكار هذه القضيه نحن ن- نؤمن بها ان السحر موجود وقد يحدث ولكن 90% من العوانس آه، بيظنوا ان هم معمول لهم عمل وقد يكون غير ذلك قد يكون الامر نصيب قضاء وقدر يعني من الله طبعا عز يا شيخنا وجل.
العرافين والدجالين يستغلوا هذه القضيه نعم تيجي تبص تلاقي العانس النهارده آه، هي عايزه تتجوز مم.
وبتروح للدجال او النصاب او المشعوذ او او او الى اخره آه، بيحصل يعني آه، طبعا الكلام ده كان عايز حلقه كامله ولكن سبحان الله يعني شيء غريب جدا بيحصل عند النصابين دول هو نصابين نصابين في نصاب في دجال في مشعوذ في ساحر انت عايزه تتجوزي اه ده النصاب احنا هن- هنتكلم عن النصاب النصاب يقول لها عايزه تتجوزي اه هات 500 جنيه و1000 جنيه وانا اجوزك ويقوم كاتب لها ورقه كده اي حاجه كده وشخبطه وبتاع والكلام ده وطبقها ولفها في بلاستر ومش عارف ايه وخد الكلام ده وحطيه في جيبك آه، هتتجوزي خلي بالك بقى ربنا عز وجل بيبتلي عبده ازاي بقى بعد اسبوع بالظبط ممكن يجي لها عريس ابتلاء من الله عز نعم.
وجل مش بسبب اللي اتعمل ده نعم.
تقول لك اه ده فلان بقى فيه البركه وفيه و- كذا وفي كذا شيخنا، وتقوم تدل غيرها بقى على الكلام تبدا ده تروج فعلا لهذا نعم تدل غيرها على الكلام ده ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السحر بقى ها بيعمل افعال ولا حول ولا قوه الا بالله لا ترضي الله عز وجل وقد يكون بهذا الفعل يعني مشرك نعم.
ان هو فعلا بي بي بي بيقوم بعمل سحر اذا اختارت الفتاه شاب معين بيقوم بعمل سحر هذا الشاب حتى يتجه يبعده الى عنه.
هذه الفتاه شيخنا أو- الكريم.
نعم استدراك نقطة حلقة لأن وقت الحلقة تقريبا انتهى جزاك الله عايز أقول نصيحتك التي توجهها للشباب في سطر
يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال الشنقيطي رحمه الله ويكشف السوء تشمل جميع أنواع السوء نعم هذه ال ال ال ال ال الآيات الربانية آه، فيها العلاج وفيها المخرج من هذه الفتن وفيها المخرج من, من هذا البلاء الذي نحن فيه نعم.
فنسأل الله جل وعلا أن يسر على الشباب هذا الأمر ونصيحتك التي توجهها لأولياء الأمور أقول لهم اتقوا الله عز وجل وربوا أبناءكم على القناعة وربوا أبناءكم على عدم الاختلاط وربوا أبناءكم على الاهتمام بهذا الدين والإيمان باليوم الآخر وأن يكون الشغل الشاغل هو رضا الله عز وجل نعم.
ودخول الجنة فإذا يعني حققنا في أبنائنا هذا المعنى يعني رضا الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر كما نظر إليه الصحابة وأبناء الصحابة كان كل همهم النظر إلى يوم الآخر كل همه رضا الله عز وجل كل همه أن ينجيه الله عز وجل عند الموت كل همه أن يفوز في القبر هذا هو ده الهم التقيل اللي المفروض نشيله نعم.
مش نشيل هم بقى البيت هتتجوز إمتى يا أخي سيب الأمور دي لله عز وجل وربنا هيسرها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طب ما هي النصيحة أيضا التي توجهها للبنت التي فاتها قطار الزواج وتشعر الآن بالإحباط واليأس
أه والله هو الحديث طويل بس انا ه- يعني هختصر د- يعني كنت عايز اجيب حديث القضاء والقدر وكانت نقطه جايه ولكن ما- ما نعم.
فيش وقت ولكن آه، يعني نصيحه في- في يعني كلمة يا أقول شيخ.
عليك بالاعتصام بالله عز وجل نعم.
فان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله عز وجل نعم.
عايز العريس قومي الى الله عز وجل عايز الزوج المحترم قومي الى الله عز وجل عايز البيت ال- الكويس الامن قومي الى الله عز وجل وانا عايز برضو أ- أ- اتكلم في نقطه مهمه جدا لان قد قد يظن بعض المشاهدين الان في, في النقطه دي ان, إن هو ان احنا يعني بنعارض ال- ان احنا نعيش في يسر ايه المشكله انا ممكن اعيش في يسر ممكن اه يبقى عندي رطن كبير رطن اطفال وعندي سفره وعندي وعندي وعندي الكلام ده كله لا باس ما نقولش نمنع لا لو قادر اجيب و- وفي الخفاء نيسر نعم, نعم، نعم ناخد- ونيسر ننتقل للدكتور أحمد آه، دكتور أحمد نصيحتك أيضا لل- للفتاة اليائسة من آه، وجهة نظر الطب النفسي
حبي كل الجزء الرائع اللي فيكي نعم وانسي الحته السوداء الصغيره دي لو قعدت تعبي في الحته السوداء هتوسخي كل الفستان الابيض نصيحة الدكتور أحمد كولي أمر لأولياء الأمور بشكل عام
لا انا هاخد بقى الشيخ رضا كمان من اولياء الامور نعم.
نعم. كل اولياء الامور ليكن مشروعنا الشهر ده او السنه دي هو ايقاف التباهي على العربيات النقل نعم بتاعت القرى مثلا ده يكون نعم.
مشروع نعم.
ونشوف قدرنا نعمل ايه كمان شهر نعم هو ده المشروع دي المسؤوليه نصيحة حضرتك للقائمين على وسائل الإعلام الذين روجوا لمثل هذه القضية
معلش حتى لو لو زعلت هو في ترويج لبعض الاشياء الفاسده وقد ننزلق اليها في وسائل الإعلام نعم.
وفي ترويج لما هو رائع يا رب يلهمكم الصواب انكم تتمسكوا بما هو رائع ويثري البني ادمين نعم جزاكم الله خيرا شيخنا القضية فعلا ملفها واسع وطويل حاولنا قدر الإمكان أن نعالج هذه القضية إيه، و- لكن حقيقة الموضوع يحتاج إلى حلقات كثيرة وليس حلقتين ولا ثلاثة فإن شاء الله عز وجل آه، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاءات أخرى عبر هذه الشاشة المباركة وفي هذا البرنامج برنامج مع الشباب في النهاية أقول لحضرتك جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه خطة في ميزان حسناتك وسامحنا كنا أثقلنا عليك الله يسترك الله يعزك، ربنا يكرمك يبارك آه، دكتور احمد ضبيع ايضا جزاكم الله خيرا وسامحنا على التقصير الله يكرمك هذه صيحه كل شاب وفتاه لكل ولي امر دعوني اتزوج مشاهدينا الكرام في النهايه عايز اقول لكم ان الشباب وتحدي الاعاقه حلقة خاصة وفريدة وهي موضوع الحلقة القادمة من برنامج مع الشباب معنا حالة إنسانية فريدة ابت- ابتلاها الله عز وجل بشلل رباعي لكنه أصبح داعية إلى الله عز وجل وهو كان شاب غير ملتزم فأصبح داعية إلى الله عز وجل ثم تزوج وهو في هذه الحالة ثم أكمل دراسته الجامعية ثم حفظ كتاب الله عز وجل حوار كامل تنفرد به شاشة الرحمة الأسبوع القادم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى انتظرونا في الحلقة القادمة وشاركونا بإعدادكم عبر موقع الإلكت- الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وعبر منتدى الطريق إلى الله في النهاية لكم تحيات محمد بطريق مخرج هذه الحلقة وتحيات عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلس وجميل